أنتم برفقة SBS عربي بعد الطلاق أصبحت نظرات الأهل لي مليئة بالتساؤلات والاتهامات حتى بعد الطلاق تطاردني الذكريات المؤلمة وكأنها لا تنتهي الطلاق حدث غير عادي في حياة أي إنسان رجل كان أو امرأة قد يكون مؤلما أو محبطا وتتبعه أيضا أيام سيئة لكنه في كل الأحوال محطة مفصلية لدى الجميع أهلا بكم أنا هناء ياسين وأنا منال العاني أهلا بكم بحلقة هذا الأسبوع من دردشة عائلية نرحب بكم مستمعينا عبر أثير أس بي أس عربي ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك أس بي أس عربيك ويسعدنا أن تنضم إلينا الدكتورة ريهام أبو سنة المعالجة النفسية والمستشارة العائلية لنناقش كيف يمكن تجاوز صدمة الطلاق والتعافي النفسي بعد الانفصال أهلا وسهلا بك دكتور معنا اليوم بالبرنامج اهلا وسهلا بكم منال وهناء وكل المتابعين سعداء بوجودك معنا في استديوهاتنا بمدينة ملبورن عزيزتي نبدأ بالمفهوم اللي طرحناه في حلقة الطلاق الصحي وكانت حلقة جدا مهمة ولاقت رواجا مع متابعينا على الفيسبوك وكذلك مستمعين عبر أثير SBS كثير من الناس حابين يعرفوا بمزيد من التفاصيل التعافي النفسي بعد الطلاق ذكرتيه بالحلقة الماضية وكأنه جزء أساسي لكي يبدأ الانسان مرحله جديده يبدا الانسان بدايه يبني فيها يعني ما قد يكون تحطم من حياته في بعد انتهاء العلاقه الزوجيه او حتى العلاقه العاطفيه فما المقصود يا ترى بالتعافي النفسي بعد الطلاق طيب خلينا نقول انه الطلاق هو عباره عن انهاء عقد وانتهاء علاقه انهاء العقد يعني البنود والاتفاقات والحقوق والواجبات والاولويات والمصالح بيتم انهائها بشكل معين انتهاء العلاقه العلاقه ذاكره يعني ابتداء رحلة التعافي من الانتهاء من آلام السلبية اللي ترتبت على الطلاق وهنا بتبدأ ما يسمى برحلة التعافي النفسي التعافي النفسي يعني رحلة الوصول لبر أمان ورحلة التخلص من الآثار السلبية لما حدث في أثناء الزواج غير الصحي وانتهى بطلاق المفروض ان هو طلاق صحي بالتعافي النفسي التعافي عبارة عن مراحل والمراحل دي خلينا نتفق انه اي حد مر بتجربة سلبية في الطلاق هيمر بهذه المراحل النفسية التعافي النفسي ومهم انها تحصل مع متخصص خلينا الاول نقول ايه هي المراحل دي وليه هي مهمة تحصل مع متخصص اول حاجة هي مرحلة الصدمة والانكار مرحلة الصدمة والانكار خلاص دي حيلة من الحيل الدفاعية للمخ علشان الالم النفسي بيكون شديد فبيبتدي العقل يرفض ده بشكل من الحمايه فبنبتدي بيبتدي الشخص سواء رجل او امراه يدخل مرحله الصدمه او الانكار تليها مرحله الغضب والانفعالات خلاص هو ادرك انه الموضوع آه حاصل بشكل مؤلم معين فبيبتدي يحس بالظلم او القهر او ال ال الالم النفسي والغضب والانفعالات وبعد كده بتيجي مرحله اسمها مرحله التفاوض هي بنسميها مرحله ماذا لو يعني كان ايه اللي هيحصل لو اتفاهمنا مع بعض بشكل مختلف ايه اللي هيحصل لو ما كنتش رد فعل العنف او الغضب اللي قدامي بشكل مختلف المرحله الرابعه هي مرحله الحزن والاكتئاب دي المرحله اللي فيها التدخل العلاجي ومش تدخل من الاصحاب او الاهل ليه لان المرحله دي مرحله ادراك قيمه الخسائر وادراك الالم النفسي ويبتدي حاله من الاحباط والعزله والحزن والاكتئاب ولا انصح نهائي في هذه الحالة إن احنا ناخد نصايح من أصدقاء غير متخصصين ولا الأهل ليه؟ الأهل بيتعاملوا بشيء من العاطفة مش عقلانية ودي مش هتخدم الأصحاب أحيانا كتير بشوف ناس بتيجي بتقول أخدت الخبرة من صحابي في ناس بلا وعي بتصلح مشاكلها الشخصية في خبرات الآخرين أو بتخلص حساباتها اللي هي مش قادرة تعملها في حياتها هي في حياة الآخرين وده unfair لان هو في حاله ضعف already فانت ما تجيش في حاله من حالات الضعف الانساني وتدي الانسان الخبره السلبيه لان حسن النيه لا يبرر الخطا فخلينا نتفق انه دي المرحله اللي يجب ان يكون موجود فيها متخصص بعد المرحله دي بيحصل يمر بمرحله الحزن والاكتئاب على خير بسلام مع متخصص يدخل في مرحله القبول والتكيف بيبتدي يقبل ان الوضع خلاص بقى واقع بيبتدي يقبل ان هو امر مفروض عليه مش موافق عليه قصه لكن هو يقبله يبتدي يقبله ويتكيف معاه وصولا لمرحله السادسه اللي هي مرحله الانماء يبتدي يعيد بناء نمو نفسه يكتشف شخصيته يشوف جوانب اخرى من شخصيته ما كانتش آه، مهتمة بيها أو هو مهتم بيه لأنه أحيانا بيحصل إن هم بيحطوا الفرد أو الشخص ده رجل أو امرأة هو مركز العلاقة هو اللي في النص وال- وال- وكل الأفلاك بتدور حوالين الشخص ده وتسمعيها انه انا كل حياتي كنت مكرساها لزوجي واولادي او هو يقول انا ما كنت الا من الشغل للبيت والبيت للشغل هم اولادي وزوجتي هم آه، يعني هدفي في الحياه فعندما ينتهي بالتن- ينتهي الزواج وتنتهي العلاقه ال- العاطفيه بينهم آه، بالفعل يعني وكانه انتزع منهم مركز آه، الذات بالظبط وكمان كلمة التضحية مش في القاموس الصحة النفسية ده في قاموس العلاج النفسي يعني اللي اللي بيقول أنا بضحي وسمعت أولاد كانوا قاعدين مع ال- مع مع أم وأب في ال- بيتفاوضوا يعني في اتفاق النهائي يعني احنا ضحينا علشانكم والولاد لانهم آه يعني عانوا مشاكل كتيره نفسيه لهم احنا ما طلبناش منكم انكم تضحوا علشاننا كنا طالبين حب واهتمام وانكم تخلصوا مشاكلكم من غير ما تاثر علينا بالشكل ده التعافي النفسي ما فيهوش تضحيه والتعافي النفسي ما فيهوش ضحيت بنفسي عشان حد يعيش ما حدش بيطلب من حد ان هو يعيش ب- بتضحيات متتاليه وفي الاخر احيانا الولاد بيتحولوا لدروع بشريه نعم.
في ال- في ال- في الازمات دي يعني اوراق للمفاوضه بين الطرفين بالظبط التعافي النفسي هيوصل لاخر مرحله مرحله الشفاء التام الشفاء التام يعني هو قابل التجربه ومقبل على الحياه وهو متصالح مع التجربه اللي فاتت ايش قد ياخذ وقت دكتور من بدأتي بهذه المراحل لأنه فعلا الموضوع جدا مهم وقد يتباين من شخص إلى شخص آخر من صحيح.
صحيح. رجل إلى المرأة فلو بشكل approximately أو تقريبي هذه المرح المراحل ايش قد تاخذ وقت؟
جميل وشكرا على السؤال يا منال الرحله دي رحله فرديه تماما حتى في الاسره الواحده على حسب الوعي على حسب النضج وعلى حسب المرحله العمريه وهل الانسان ده اللي, اللي مر مرحله الطرا- الطلاق رجل او امراه هل هو كان حد عنده مرض نفسي قبل كده او مرض عضوي وبعدين بيمر كمان بمرحله من مراحل الطلاق فمحتاج تعافي دبل ومحتاج آه، خطه علاجيه مختلفه ولا هو ما كانش عنده مشكله نفسيه سابقه بس بيمر مرحله التعافي ال- الرحله دي رحله فرديه تماما في سرعتها ووقتها ومدتها وعلى حسب وعي الشخص نفسه نعم آه، دكتور ريهام آه، آه، الكثير سواء المرأة أو الرجل بعد الطلاق يشعرون بالفشل آه، فشل كبير جدا ويتباين اكيد من شخص لشخص اخر وتصير او يصير يلومون انفسهم ضيعنا عمر جهد آه، طاقه وحتى يعني المجتمع ونظرات المجتمع ما ترحم ب- ب- ببعد هذا الموضوع ببعد الطلاق وحتى الاسره المقربه من الشخص اللي انتهى به المطاف الى الطلاق فشو بتحبين تخبريهم للاشخاص اللي يشعرون بان الطلاق هو مساوي للفشل
توقعات عندنا في مجتمعاتنا العربية للألقاب الحقيقة مقدسة جدا يعني مم.
مم. تقدس الوظائف وكأنها هي اللي جزء من هوية الشخص وتقدس ال- الألقاب في العلاقات على انها انت يعني ال- ال- الزواج هو دليل النجاح الجواز مش دليل نجاح ولا الطلاق دليل فشل العلاقات بتقاس بالجوده ازاي الناس دي عارفه تعيش مع بعض ازاي الناس دي عارفه تختلف وتتفق وبي- وعندهم ازاي مهارات يحلوا مشاكلهم الحياتيه عندنا مشكله كبيره في التابوهات الاجتماعيه اللي هي هذا ما وجدنا عليه اباءنا نعم هنعمل كده هنعمل زي ما اتعلمنا هي مش زي ما اتعلمنا هي هي هي زي ما لقينا ما تعبوش نفسهم يتعبوا زياده على العلاقه دي اللي هي من اهم العلاقات في الحياه الحقيقه الالقاب لا تضفي ولا تضيف للعلاقه اي معنى وانا بشوف انه من من اكبر مشاكلنا الجهل بالجهل ناس مش عارفه حاجه في ح- في- في قضايا معينه وبتفتي فيها وبتدخل الناس في في مآسي وخسائر نفسيه متجدده والحقيقه الجهل ملوش جنسيه والوعي ملوش مرحله عمريه وقت ما وقعت في المشكله اتعب على نفسك علشان انت اللي هتطلع محدش هيجيلك من صحته ولا من وقته او من التعافي قيس العلاقه العلاقات بتبنى على ال- ابتدت بالاعجاب والقبول بتستمر بالتقبل والحب والموده العلاقات بتدوم وتستمر بالتقبل مش بالتحمل التحمل الناس بتعد لبعض الاخطاء وتراكمات ودي بعدها انفجارات فشيل التابو وشيل اللقب وقول هل العلاقه دي ببص في المرايه بلاقي نفسي انسان صحي بصحى الصبح من اليوم كل يوم الصبح الاقي ان انا عندي طاقه وعندي مجال ان انا آه، اشتغل وادي ولادي او آه، مراتي او او زوجي واقدر اكمل في الحياه بشكل معين ولا لا في اوقات الطلاق فيها الحقيقه بيكون علاج لاستمرار الحياه الصحيه السليمه ل- لبعض افراد ال- الاسره او كلهم يعني مش كل الطلاق ايوه الطلاق مؤ- مؤلم لكن احيانا بيكون علاج لبعض الحالات على سبيل المثال الادمان على سبيل الادمان المثال الخيانات المتكرره والام او الاب وقعوا في حالات نفسيه شديده الصعوبه يعني انا في ناس بشوفها بستغرب انتوا ماشيين على رجليكم ازاي ليه يعني عشان بس استمرار الأفكار.
العلاقة هو ضرر آه، كبير, كبير، كبير نفسي وجسدي بيكون للأطراف فعلا نقاط جدا مهمة عزيزتي وحابين نتوسع أكثر في بعض المواضيع كثير من الناس آه، يمكن هذه مرحلة من مرحلة مراحل التعافي عندما ينتهي الطلاق آه، عندما ينتهي الزواج بطلاق وتنتهي العلاقة بيبدوا باستعادة الذكريات وإعادة تحليل المواقف وزي ما ذكرتي لو كان تصرفت بهذا ال- في هذا الموقف بهذه الطريقة ربما كان الاوت كام أو النتيجة أفضل أو غير ويعدوا كأنهم في دوامة من لوم الذات لوم الآخر وبيتحولوا لضحية أو جلاد لأنفسهم أيوة.
وقد تستمر فترة طويلة ويعني تدخلهم في مراحل سيئة للغاية كيف نخرج من هذه المرحلة؟
اولا المرحله دي مهم فيها انه يكون فيها حد متخصص لان لينا ادوات وبتبقى رحله فرديه يعني كل حد بيقيم على حسب هو واقف فين من حالته النفسيه او احتياجاته او الخسائر اللي مر بيها آه، في ناس الحقيقه بتكتر الذكريات انها بتروح تتفرج على الصور او بتتلصص على آه، هقول بتتلصص يعني هما بيستخبوا كده محدش شايفهم بس بيروح للفيسبوك بيروح يشوف الشخص التاني بيتابع اخباره او حد مهتم يعرف هو آه، آه، ازاي حصل الانتقام من الشخص ال- آه، اللي اذاه في حياته يعني الحقيقه انك ال- آه، يعني اكترار ال- الذكريات وانك تحاول تتواصل بشكل ما على الاخبار اللي قدامك سواء بصوره او ب... او بتليفون او بت- بتتبع الاخبار ده ما هو الا ان هو بيخلق الم جديد من اول وجديد وبيعمق الوقت اللي هتقعد فيه آه، لو تفتكروا المرحله الرابعه مرحله الحزن ده مش هيخليها تمر عليك بسلام يعني لو قلنا هتمر في شهر شهرين مثلا لو حضرتك او حضرتك هتعمله كده انت هتطول المده دي لانه الملف لما بيتفتح مش بيجيب لك لقطه بيجيب لك حياه وحاله صحيح وكأنك تجتر سلسلة من الذكريات ما بتنتهي حقيقه حقيقه فعلا دكتور ريهام ننتقل إلى نقطة أخرى من بعد الطلاق البعض يشعر بالضياع مم.
بعد الطلاق وحتى عدم اتزان فشي م- مخربط بحياته سواء الرجل او ال- المراه لانه هم تعودوا على بعض واعتادوا انه آه، يحلون مشاكلهم سوا لكن من بعد الطلاق يمكن ما يعتادون على أن يواجهون المجتمع بشكل آه، مباشر آه، بدون شريك الثاني سواء الرجل أو المرأة فكيف يمكن لهؤلاء عادة اكتشاف ذاتهم مجددا ويبدأون بحياة مرة أخرى حياة منفصلة حياة بيكونوا فيها هم Single.
لوحدهم نعم، سنجل وحيد.
ليس فقط كما يعرفهم المجتمع ربما لسنوات فلان وفلانة داخلين طالعين مع بعض خاصة اجتماعيا هاي النقطة الاجتماعية صحيح شوفي هو ال ال ال ال الاشخاص دي بتمر بي- بيبقى حط شخص معين هو مركز دايرته ومركز حياته ومركز اهتماماته وفعلا بيبني كل آه، اهتماماته عليه يعني حتى آه، بتحب اللي قدامك ازاي بعمل كل حاجه علشان ارضيه ده مش حب لكن انا بحب حياتي مع اللي قدام يعني انا عارف انا احب نفسي ازاي وبعرف اكتشف ايه اللي بيريحني واعمله اول ما بينتهي الطلاق انا ب... ال- ال- البني ادم محتاج يعرف هو بيحب ايه يعد يكتشف حياته مع اشخاص في المحيط اصدقاء وناس عندها آم، وعي وناس عندها ثقافه وناس تقدر تساعد وروح شوف انت بتحب تعمل ايه في الحياه بتحبي آه، رياضه معينه بتحبي وظيفه معينه عايزه تغيري مكان عايزه تسافري ودايما بنصح بعد موضوع الانفصال او الطلاق ابعد عن المكان على قد ما تقدر اللي حصل فيه الطلاق طب لو احنا في بيت واحد مش قادرين يا دكتوره غير ال- ال- الديكور اللي جوه البيت نعم أو يعني الأثاث.
او الاثاث نعم.
او مم.
طريقه حتى ترتيب الاثاث لو ما فيش امكانيات ماديه لو لخبطنا التجربه ولخبطنا مكوناتها وغيرناها الشريط مش هيجيب نفس الذكريات مره تانية اكتشفي انت بتحبي ايه وال- وال- ودي مش مرحله سهله لكن مرحله اكتشاف الذات من اهم المراحل قول انا انا دايما بعمل والناس بتقول لي انت بتعملي اكل حلو قوي انت بتلبسيه ولادك حلو قوي انا عمري ما عرفت انا بحب ايه ومش بحب ايه دي احسن وقت واحسن فرصه ودي من المكتسبات اللي بعد الطلاق لانك لو لقيت نفسك مش هتضيع منك تاني لكن لو فضلت في- تبني في ارض غير ارضك انت هتحس نفسك انت واقف على الهوا مش حاسس بنفسك ولا بذاتك نعم آه، دكتور ريهام آه، ال- المراحل اللي تحدثنا عنها أو التعافي النفسي بعد الطلاق مم.
هل في اختلاف بحال وجود أبناء أو عدم وجود أبناء؟
الحقيقه طبعا فيها اختلاف لان فيها مسؤوليات وادوار يعني بيبقى آه، دور الام او الاب بعد الانفصال في وجود ال ال ال الابناء انا ههتم ازاي لان كمان الولاد والابناء دول يعني آم، آه، لو هنعتبر ان حصلت الحاله في البيت كله نعم.
رحله التعافي تشمل الابناء هم مش مش للزوج وال- والزوجه فقط لا غير صحيح الابناء جزء من رحله التعافي لانه حتى الاطفال او الولاد لو ما تكلموش اعرفوا ان هي اتخزنت عندهم وفي coping mechanism اتحوشت وتحولت عندهم في الذاكره هيروح يأدي بيها في علاقاته بره فعلشان ما ننقلش التجربه مش هحكم عليها بفشل او نجاح ايا كانت لبيوت اخرى وفي اعمار اخرى بتجويد اخر من المجتمع واحنا للاسف في تابوهات لا كل ال- الاشخاص اللي حصلت اللي وقع عليهم لان دي تجربه واحده المركب الواحده اللي فيها ريسين وفيها ركاب نعم.
كله محتاج رحله التعافي الادوار المسؤوليات المسؤوليات الماديه مين هيهتم بالولاد و- وم- ومن الرقي والشياكه في علاقات كتير بعد الانفصال لما بلاقي الاب والام بيقعدوا يرتبوا حياه ولادهم حتى هيتقابلوا ازاي بشكل منتظم في مكان ما عشان يتشافوا مع بعض للولاد مش للمجتمع اول ما بتوصل الزوج والزوجه بعد الطلاق للمرحله دي انا بقول لهم الحمد لله على السلامه نعم انهم وصلوا تقريبا انهم لمرحله طلعوا من عين التعافي.
المجتمع وحطوا نفسهم في عين ولادهم واهتموا بأولادهم.
صحيح أو- رتبوا اولوياتهم كما بالضبط.
يقولون بالضبط.
عزيزتي الحديث معك دائما شيق ونامل انه مستمعينا ومستمعاتنا عبر اثير اس بي اس عربي استفادوا من هذه الحلقه الجديده والمميزه من دردشه عائليه الدكتوره ريهام ابو سن المعالجه النفسيه والمستشاره العائليه شكرا جزيلا لك شكرا ليكم شكراً.
نتقابل على خير ان شاء الله شكرا أنتم برفقة اس بي اس عربي